أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة السابعة عشرة من حلقات آه، خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في سنة آه، 432 من الهجرة وده بيوافق سنة 1041 من الميلاد ظهر نور جديد في شمال أفغانستان وفي شرق إيران وهذا النور هو ميلاد دولة السلاجقة ودولة السلاجقة دولة سنية عظيمة جدا قام على إنشائها سلجوق ابن دقاق وهو من الأتراك طبعا الاتراك هو عرق كبير جدا هو الذي يعيش حول بحر قزوين المناطق اللي بتعيش حول بحر قزوين هي ديت المناطق اللي اللي فيها العرق التركي مش منطقه الاناضول مش منطقه تركيا الان بالعكس هم هاجروا من هذه المناطق الى تركيا الموجوده الان لكن منبتهم ومنشاهم كان من حوالين بحر قزوين فهذه المنطقة ظهر فيها نوع من الأتراك أو قبيلة من الأتراك اسمها قبيلة سابيو وهي اللي أنشأت آه، دولة السلاجقة اللي هي دولة آه، آه، سلجوق ابن دقاق والكلام ده كان في سنة 432 وبدأت تتوسع تدريجيا في شمال أفغانستان وفي شرق إيران إلى أن آه، كبرت وبالذات في عهد طغرل بك وهو من أعظم الأمراء في تاريخ دولة السلاجقة وهو المنشئ الحقيقي لهذه الدولة هذا الرجل كما يصفونه في الكتب الإسلامية كان من القوامين لليل من الصوامين كان معتاد يصوم الاثنين والخميس كان من القارئين للقرآن كان من المجاهدين في سبيل الله كان يبحث عن الكفار هنا وهناك يدعوهم إلى الله عز وجل حياته كلها كانت لله عز وجل فعلا كان شخصية من الشخصيات المؤثرة إيجابيا جدا في تاريخ الأمة الإسلامية سمع به الخليفة العباسي طبعا زي ما قلنا الخليفة العباسي كان مجرد صورة وهم لا معنى له فبمجرد ما سمع الخليفة العباسي عن هذا الرجل طغرل بك وقوته وعن قوته وعن جدارته بسيطرة على الأمور في البلاد الإسلامية أرسل إليه رسالة يدعوه إلى دخول بغداد بالفعل طغرل بك من منطلق ديني واضح ومن منطلق جهاد في سبيل الله ومن منطلق حفاظ على شريعة الله أخذ جيشه وأتى إلى بغداد وبالفعل استطاع أن يدخل بغداد في سنة 447 من الهجرة ويقيم حكم السلاجقة والكلام ده كان موافق سنة 1056 من الميلاد عاشت بقى الدولة العباسية فترة جيدة جدا في حكم السلاجقة فترة قوة السلاجقة ورجع ليها من جديد كل العلامات ال- الإسلامية الواضحة في شرع الله عز وجل وإن كان الخليفة العباسي ليس له أي دور في القضية الحكم كله لسلطان السلاجقة لكن في الصورة الخليفة العباسي أعيد له مكانته الدينية ومكانته الاقتصادية وليه قصر فخم وليه معاملة آه، يعني فيها نوع من الرقي والاحترام لكن ليس له رأي في إدارة البلاد والرأي كله إلى سلطان السلاجقة وقعد السلاجقة فترة من الزمن يحكمون العراق وما حولها من بلاد العالم الإسلامي وظهرت فيهم سنة 455 من الهجرة والكلام ده بيوافق سنة 1064 من الميلاد شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ المسلمين وهي شخصية قلب أرسلان رحمه الله ولا جايز بعض المسلمين ما يسمعوش عن الاسم اصلا لكن اربع ارسلان من الشخصيات المحوريه في تاريخ الامه الاسلاميه ومن اعظم السلاطين في دوله السلاجقه ووسع جدا من املاك دوله السلاجقه والتقى مع الروم في موقعها فاصله الدوله البيزنطيه سنه 463 من الهجره بيوافق 1071 من الميلاد وهذه الموقعه اسمها موقعه ملاذ كرد واستطاع هذا البطل المغوار أن ينتصر بعشرين ألف مقاتل مسلم على 200 ألف بيزنطي وبذلك كسرت تماما شوكة الدولة البيزنطية اللي كان طبعا مقرها أو عاصمتها القسطنطينية ولم تكن قد فتحت آه، بعد بالإسلام وكسرت الشوكة تماما وأسر رومانس الرابع اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية وأخذ معظم الجيش البيزنطي أسرى وقتل الآخر يعني انهارت ب- تماما القوة العسكرية للدولة البيزنطية وارتفع نجم آه، آه، الدولة السلجوقية وبالذات قلب أرسلان قتل أرب أرسلان رحمه الله استشهد بعد سنتين من هذه الموقعة سنة 465 من الهجرة 1073 من الميلاد ليتولى من بعده ملك شاه ابنه ملك شاه ابن قلب أرسلان برضه ده من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام وحكم تقريبا من الصين للشام دولة واحدة وكان يلقب بسلطان العالم وكان عادلا وكان تقيا وكان ورعا وكان أيضا من أعظم وزرائه في ذلك الوقت آه، نظام الملك الطوسي رحمه الله وكان برضه من المحبين للعلم والجهاد والدعوة ونشر الإسلام وكل ده طبعا أثر تأثيرا إيجابيا رائعا على كل المناطق اللي تحت حكم الدولة السلجوقية كل ده بعيد عن أرض فلسطين وفي سنة من السنوات في أيام قلب أرسلان آه، رحمه الله أقطع آه، منطقة فلسطين أو آه، أوكل آه، أحد قواد آه، قلب أرسلان الأتراك أن يذهب إلى منطقة فلسطين ليحررها وهذا الرجل كان اسمه أتزز ابن أوق الخوارزمي طبعا أسماء صعبة لأن كلها أسماء تركية أتسز ألف ت سين زين فهذا الرجل آه، كان عسكري من العسكريين اللي مع قلب أرسلان والحقيقة كان آه، اختلف عليه كتير قوي الحكام المؤرخين المسلمين في وصف طبيعته وأغلب المؤرخين على أنه كان رجلا ظالما فاسدا مع أنه كان أحد القادة في جيش قلب أرسلان لكن يبدو أنه لم تظهر عليه هذه الأمارات إلا بعد أن تولى الحكم فذهب آه، أتسز ابن أوك الخوارزمي إلى أرض آه، فلسطين والكلام ده كان سنة 463 من الهجرة في نفس السنة اللي انتصر فيها قلب أرسلان على آه، البيزنطيين في ميلاد كارد سيطر أتسز ابن أوك الخوارزمي على فلسطين وانفصل بها عن السلاجقة وبدا يعني يعني يعامل شعب فلسطين للاسف الشديد بنوع من الايذاء ونوع من الظلم وفرض الضرائب و- والبعد عن المنهج الاسلامي الاصيل، يعني خرجت فلسطين من ازمه الى ازمه ولكنها ازمه اهون من الازمه السابقه. الكلام ده طبعا استمر مع فلسطين آه، فتره من الزمن الى ان ظهر شخصيه اسمها توتش ابن قلب ارسلان وبرضه كان الشخصيه للاسف الشديد مع انه ابن قلب ارسلان انه كان شخصيه فاسده وظالمه وليست على منهج ابيه مطلقا وليست على منهج اخيه، اخوه كان اسمه ملك شاه زي ما قلنا وكان سلطان العالم وكان من الاتقياء الورعين وكان بيحكم من الصين الى الشام، لكن توتش ابن قلب ارسلان اقطع ارض الشام وله ما يفتحه من ارض الشام وكان من ضمن هذه البقاع طبعا منطقه فلسطين وبالتالي طمع ان هو يدخل ارض فلسطين واصطدم مع اتسز ابن اوك الخوارزمي ووصل الامر الى قتل أتسز ابن أوك الخوارزمي وتولى الحكم تتش ابن ألب أرسلان وأقطع أرض فلسطين لأحد قواده كان اسمه أرتق ابن أكسب والكلام ده كان في سنة 470 آه، من الهجرة آه، 471 من الهجرة وبعد قتل أتسس ابن آه، آه، آه، ابن أوق الخوارزمي وولاية آه، أرطق ابن أكسب من طرف توتش ابن قلب أرسلان بدأ أرطق ابن أكسب يحكم أرض فلسطين من 471 من الهجرة لحد سنة 409 489 من الهجرة يعني حوالي 18 سنة آه، متصل الفترة ديت الحقيقة يا إخواني كانت فترة جيدة جدا في تاريخ فلسطين احنا بنقول ان فلسطين مرت بفترات آه، سيئة جدا للغاية فترة أتسز ابن أوك نفسه كانت فترة فاسدة وحتى توتش الحاكم العام لمنطقة الشام بكاملها لما تولى حكم منطقة الشام وأقطع أرطق ابن أكسب أرض فلسطين حتى هذا الحاكم كان ظالما وكان فاسدا لكن القطاع الفلسطيني بالذات اتولى عليه والي يتقي الله ويرعى الله عز وجل في آه، ويرعى الله عز وجل في الرعيه فكان يعني آه، فتره جيده استريحت فيها فلسطين نسبيا وبعد ما مات ارطق ابن آه، اكسب آه، رحمه الله تولى من بعده الحكم على فلسطين اولاده وكان اولاده آه، واحد اسمه سقمان ابن ارطق والتاني اسمه الغازي ابن ارطق وكانوا على نفس الدرجه من الورع والتقوى وفضلوا في ارض فلسطين هذه المده المهم ان سقمان ابن ارطق والغازي ابن ارطق هاجروا الى شمال الجزيره والجزيرة هي المنطقة الواقعة بين نهر دجلة ونهر الفرات يعني هاجروا إلى المناطق الجنوبية من تركيا وأقاموا هناك مملكة ليهم اسمها مملكة الأراطقة والمملكة دي هيكون ليها بعد كده شأن في جهاد الصليبيين زي ما نعرف طبعا الكلام ده كله هيسلم لأوضاع مؤسفة جدا جدا هنعرفها بإذن الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كنا قبل الفصل بنتكلم على الوضع الذي وصلت إليه فلسطين في آه، القرن الخامس الهجري شفنا المشاكل الكتيرة اللي حصلت لحد سنة 463 من الهجرة عندما دخلها أتسز ابن أوك الخوارزمي أحد القواد العسكريين لجيش قلب أرسلان لكنه للأسف انفصل عن جيش قلب أرسلان وبدأ يمارس الظلم والقهر في شعب فلسطين فخرج المسلمون في فلسطين من أزمة إلى أزمة ثم بعد ذلك أقطعت أرض فلسطين لأرطق ابن أكسب وده الحقيقة حكم فترة جيدة جدا في تاريخ آه، فلسطين استمرت حوالي 18 أو 19 آه، سنة هو وأولاده من بعده سقمان بن أرطق وإلغازي بن أرطق وكانت فترة راحة نسبية لأهل فلسطين وشعب فلسطين من الظلم الذي وقع عليه من أتزز بن أوك الخوارزمي وانتهت هذه الفترة من أرض فلسطين باحتلال جديد وعشان نتكلم على الحروب الصليبية لازم نرجع شوية آه، قبل هذه الأحداث بكم سنة عشان نتكلم على جذور الحروب الصليبية وليه خرجت الحروب الصليبية من أوروبا الغربية إلى العالم الإسلامي بصفة عامة وإلى فلسطين آه، بصفة خاصة وطبعا دي فترة في غاية الأهمية كان نفسي أفرد ليها عشرات الحلقات معاكم لشدة أهميتها ولكثرة التفصيلات فيها لكن احنا زي ما قلنا بمجرد آه، بنفتح صفحات في هذا التاريخ وإن شاء الله ندخل في التفصيلات في حلقات أخرى وندعو جميع المشاهدين والمشاهدات إلى القراءة المتأنية في هذا التاريخ المهم لأرض فلسطين الحقيقة فترة الحروب الصليبية فترة مهمة جدا لأي محلل في التاريخ الإسلامي بصفة عامة والتاريخ الإنساني بصفة آه، يعني أكثر عمومية آه، وطبعا تاريخ فلسطين بصفة خاصة آه، فترة طويلة احنا قعدنا في الحروب الصليبية تقريبا 200 سنة ففترة طويلة جدا مهمة جدا من تاريخ الإنسانية هذه الفترة بتعكس خلفيات الفكر الأوروبي لان هي مش مجرد حمله ولا حملتين مش مجرد سنه او سنتين من القتال مش مجرد معركه زي ملاذ كرد او غيره لا ده سلسله متتاليه من العلاقات المستمره حروب متتاليه علاقات متبادله يعني اشياء كثيره جدا تمت في غضون 200 سنه فاقدر بيها اقيم الفكر الاوروبي اللي ما, إلى ما زلنا الى الان نتعامل مع نفس الفكر بشكل او اخر من الذي كان موجودا من ايام الحروب الصليبيه. الحروب الصليبيه الحقيقه فتره بتشبه الى حد كبير الواقع الذي نعيشه الان. لو عايزين نخرج من ازماتنا دلوقتي لازم نعرف ازاي المسلمين خرجوا من ازماتهم ايام الحروب الصليبيه. الحروب الصليبيه فتره تعرضت لتشويه كبير جدا من المؤرخين وللاسف الشديد يعني آه، كتير منهم للاسف مسلمين وطبعا فترة الحروب الصليبية فترة ثرية جدا جدا لأي أديب لأن فيها قصص كتيرة جدا وحكايات وروايات فمعظم الأدباء خدوا منها قصص وكتبوا مؤلفات وخارجة تماما عن السياق التاريخي السليم لكن كانوا بيحاولوا يجملوا القصة أو يكملوا المعلومة بكلام ليس من الواقع والكلام ده اختلط علينا في الآخر ومبقناش عارفين الحقيقة فين والضلال فين الآثار التي نجمت على هذه الحروب الصليبية آثار ضخمة جدا يعني اوروبا قامت على اقدامها وقامت النهضه الاوروبيه بعد الحروب الصليبيه ونقل عدد كبير جدا من التراث العلمي الاسلامي الى اوروبا والامه الاسلاميه بدات في مراحل التخلف العلمي بعد الحروب الصليبيه لان الحروب الصليبيه شغلت المسلمين فتره طويله جدا زي ما قلنا 200 سنه عن الانتاج العلمي او الفكري او الاقتصادي 200 سنه واحنا تحت الحكم الصليبي فعندنا مشاكل كتيره الحاجه الثانيه ان دمروا الى حد كبير معظم التراث العلمي الاسلامي على سبيل المثال في طرابلس عندما اقتحم الصليبيون مدينه طرابلس حرقوا في ميادين طرابلس اكثر من 3 مليون كتاب اسلامي و3 مليون كتاب ما بقولش ان كلهم في الشريعه 3 مليون كتاب في الطب والهندسه والفلك والكيمياء والجغرافيا تخيل الميراث الضخم الذي فني بعد دخول الصليبيين الى ارض الاسلام فطبعا فتره نحتاج الى دراستها بعمق وبالذات لما نيجي نتكلم على تاريخ فلسطين التي عانت معاناه شديده من الحروب الصليبيه بنقول ان اوروبا ايه اللي دفعها للحروب الصليبيه عشان نعرف ليه اوروبا فكرت في الحروب الصليبيه وليه فكروا يجوا من اخر الدنيا من اوروبا الغربيه الى ارض الشام ليحاربوا المسلمين في فلسطين وفي آه، سوريا ولبنان وفي مصر لماذا لازم اقول ان في خلفيات للشعب والقيادة الأوروبية في ذلك الوقت لو نرجع قبل الحروب الصليبية ب 50 60 سنة ونشوف طبيعة أوروبا هنلاقي إن في خلفيات كتيرة جدا جدا كانت بتحكم حركة الجيوش الصليبية من أوروبا إلى بلاد الإسلام من أوائل هذه الخلفيات المهمة الخلفية الدينية طبعا أوروبا في ذلك الوقت كانت تعيش تماما تحت السيطرة الكنسية مش زي دلوقتي الكنيسة دلوقتي ليس لها اعتبار في أعراف الأوروبيين تقريبا لكن في ذلك الوقت الكنيسة كانت تسيطر سيطرة كاملة على أوروبا سواء كانت سيطرة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية عقائدية وشاع في اوروبا في ذلك الوقت ان العالم سينتهي وان يوم القيامه خلاص قريب وكانوا يتوقعوا يوم القيامه مع الالفيه الاولى لمرور الف سنه على آه، ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لكن آه، لم يحدث ومع ذلك ظل الاعتقاد ده موجود عندهم وهذا الذي دفعهم الى السعي الى طلب الغفران وطلب الغفران كان في يد القساوسه والرهبان وده ادالهم قوه اكبر في حكم اوروبا ومش بس كده ده الرهبان والقساوسه قالوا اللي ما يقدرش يدفع ثمن الغفران بتاعه ممكن يستبدل هذا الغفران بشيء تاني وهو الذهاب الى ارض فلسطين للحج ومن هنا كان اسم فلسطين اسما متداولا بشده في ارض اوروبا في ذلك الوقت وده اللي خلى لما نيجي بعد كده نتوجه للحروب الصليبيه الناس مش مستغربه الاسم مع ان البلاد دي كانت بتعيش في جهل شديد جدا في ذلك الوقت. برضو حصل حدث كبير في أوروبا في سنة 445 من الهجرة وده يوافق 1054 من الميلاد وهو انقسام أوروبا إلى قسمين دينيين قسم شرقي أرثوذكسي وقسم غربي كاثوليكي وكان عند البابوات في ايطاليا آه، خاصة وفي فرنسا يعني طبعا كانت فرنسا متدينة جدا في ذلك الوقت آه، عندهم رغبة شديدة في توحيد الكنيستين مع بعضهم البعض بعد هذا الانفصال الذي حدث وهذا الانفصال تم قبل الحروب الصليبية بخمسين سنة وكان ليه أثر بعد كده على الحروب الصليبية زي ما هنشوف يبقى دي خلفية دينية الكنيسة لها سيطرة كبيرة الناس مغيبة تماما اسم فلسطين متداول في اوروبا في ذلك الوقت واوروبا فقدت نصها الشرقي دينيا اوروبا الغربيه كاثوليكيه وفقدت النص الشرقي اللي اصبح كله ارثوذكسي مذهب تاني خالص بعيد عن الكاثوليكيه الكلام ده كله كان هيد- هيؤدي بعد كده للحروب الصليبيه او هي- هيبشر بعد كده بقدوم الحروب آه، الصليبيه عند النصارى الخلفيه الاقتصادية التي كانت تحكم أوروبا في ذلك الوقت أوروبا للأسف في ذلك الوقت طبعا آه، تعيش مجاعات هائلة وبقول للأسف لأن ده كان بيتعرض لموت أعداد كبيرة من الإنسان وكان في ظلم شديد بيقع على ال- آه، الأوروبيين بصفة عامة الأموال مكدسة في أيدي عدد قليل جدا من الأمراء والحكام والكنيسة وعامة الشعب يعيش في فقر شديد جدا لدرجة أن لما تقوم مجاعة يقوم منها يموت منها ملايين البشر ومن أشهر المجاعات التي قامت مجاعة قبل الحروب الصليبية بعشر سنوات فقط وقامت في شمال فرنسا وفي غرب ألمانيا وأثرت تأثير مباشر على قصة الحروب آه، الصليبية في نفس الوقت اللي كنا شايفين فيه هذه الشعوب المطحونة تموت جوعا في اوروبا كان هناك تنافس تجاري ضخم جدا ما بين ال- كبار التجار في اوروبا وكبار الملوك والامراء وخاصه في منطقه ايطاليا ايطاليا قامت فيها اكثر من منطقه او اكثر من جمهوريه ايطاليه اقتصاديه تجاريه من اشهر هذه المناطق منطقه جنوا ومنطقه بيزا وكذلك منطقه البندقيه اللي هي فينيسيا دلوقتي فطبعا ده الوضع اللي كان موجود في اوروبا اقتصاديا الناس في اعلى القائمه ويتصارعون سويا من اجل تحصيل المال وناس مطحونه مش لاقيه تاكل الخلفيه السياسيه في ارض آه، اوروبا تحولت اوروبا الى الشكل العسكري آه، لكثره الحروب في اوروبا سواء مع المسلمين في الاندلس او سواء مع الفايكنج في شمال آه، آه، اوروبا واصبح المثال الطبيعي للشخصيه الجيده في اوروبا هي مثال الفارس واي ما يصوروا آه، شخصيه نبيله يصوروها في هيئه فارس فالجو العسكري ده هيمن على اوروبا وادى برضو الى قيام الحروب آه، الصليبيه كان في تنافس كبير بين الامراء وبين الملوك في داخل الدوله الواحده الملك كان بيحكم آه، الدوله كلها زي مثلا فرنسا وجوه تحت حكم الملك في امارات كتيره جدا تكاد تكون منفصله عن حكم الملك وكل واحد ليه اطماعه الخاصه وكل واحد ليه توسعاته الخاصه وده هيخلي عند الجميع طموح ان هو يذهب لارض فلسطين عشان يوسع من الاملاك بتاعته بعد كده كان في خلفيه اجتماعية كان في جهل شديد جدا في البلاد كان في أمية شديدة جدا كان في نوع من القهر كان في قوانين وراثة آه، جائرة تحكم البلاد كل هذه الخلفيات المعقدة أدت إلى نشوء الحروب الصليبية كل واحد عنده أطماع مختلفة لكن سبحان الله ظهر في التاريخ الأوروبي شخصية جمعت كل هذه الأطماع جمعت أطماع الأمراء واطماع الملوك واطماع القساوسه والرهبان واطماع الشعوب الجائعه وال- والم- والمطحونه جمعت ده كله في هدف واحد هو الحرب الصليبيه على فلسطين عشان تحل كل مشاكل اوروبا يا ترى مين هي الشخصيه ديت ويا ترى عمل ايه ويا ترى ايه اثر الكلام ده على الدوله الاسلاميه وعلى الامارات الاسلاميه هذا ما سنعرفه باذن الله في الحلقه القادمه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته